لا والابن والروح القدس اله واحد امين ندخل اليوم يا احبائي الى الغد الرابع انجيل يوحنا الاصحاح الاول من ايه 43 الغد الرابع أي بعد أن جاء مجلس السنهدرين وتقابلوا مع يوحنا المعمدان الغد الأول آية 29 يوحنا لما شاف المسيح مقبل إليه وقال عنه هوذا حمل الله الغد الثاني آية 35 لما كان يوحنا واقف هو واثنين من تلاميذه فنظر يسوع ماشيا يبقى أول يوم مجلس السنهدرين لما جاله ثاني يوم لما شاف يسوع مقبلا ثالث يوم مع تلاميذه في المزيد رابع يوم اللي هو آية 43 يعني رابع يوم من المقابلة مع مجلس السنهدرين يقول وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني عجيبه المرة اللي فاتت يوحنا واندراوس وجدوا يسوع والمرة دي يسوع وجد في لب وجد في لب وجميلة جدا كلمة وجد لا تطلق إلا عن الضائع المرأة اللي كان ليها عشر دراهم ضاع منها درهم فضلت سكن في البيت وتدور إلى أن وجدته والراجل اللي كان عنده مئة خروف وضاع منهم واحد ولما وجدوا حملوا على منكبيه فهنا بيقول يسوع في الغد أراد خلي بالك هنا كلمة أراد يسوع لسه كنت بقول من شوية إن الله يريد أن الجميع يخلصون أراد مش قال وفي الغد خرج يسوع لا وفي الغد أراد يسوع أن يخرج وما دام عايز يخرج يبقى فيه خطة في ذهنه مش تقابل مع فيلبس عن طريق الصدفة يمكن بيتصور لك ان عن طريق الصدفة انت اتقابلت مع المسيح لا دي خطة خطة ربنا مدبرها وحصل فيها واحد يجي يقول تعرف سبب تغيير ايه شريط سمعته تبقى تعرف سبب تغيير ايه كتاب قريته سبب تغيير ايه واحد صديق انتقل هزني من جوه جابني لربنا سبب تغييري مشكلة من المشاكل دي سبب تغييري علشان كده ما تقولش ان ده سبب لا دي خطة خطة وضعها الله أراد يسوع مرة واحد مريض جاله قال له أتريد إن كنت تريد تقدر أن تطهرني يعني أنا عارفك يا رب إنك أنت تقدر لكن اللي مش متأكد منه إنك تريد ولا لا فجاي اسالك مش بقول لك تقدر تشفيني لا انا عارفك تقدر لان شفيت قبليه كتير ناس كتيرة قاعدة كده متأكدة إن ربنا أقام موتى فتح عميان طهر جره شفى نازفة الدم أخرج شياطين أعطى رجل للعرج وأعطى لسان للأخرس لما نيجي نسأل كل اللي موجودين الله يقدر يقول لك يقدر بس مش كل الموجودين يثقوا ان الله يريد مش كل الموجودين لو كل الموجودين يثقوا كانوا راحوا له بكل حملهم واترموا عليه كانوا راحوا له واترموا عليه ومما يدل على انهم مش واثقين انهم بيسعوا بمساعي ذاتيه وجهود بشريه ويلجا الى الله بعد ان تبشر الجهود وحتى هو رايح لربنا يقول لك ايه اخر باب نطرقه يعني معناها بجرب عشان بس ما حدش يلومني يسوع يريد اراد يسوع ان يخرج بحثنا يا رب الى الجليل يا سلام الآية دي بتفرحني قوي فلان خارج رايح فين رايح حتة ترفع الراس لكن يسوع رايح لحتة تطاط الراس رايح للجليل الجليل هي الدائرة الموبوءة في إسرائيل الدائرة المرفوضة في إسرائيل تسمع عن حادثة عن سرقة عن عصابة عن حرامية تعرف ان دول منين من الجليل منطقة شعبية الجهل فيها يعم لدرجة ان بني اسرائيل اطلقوا عليه من العار بتاعه سموه جليل الامم يعني ايه جليل الامم يعني الناس الاسرائيليين ما تفرقهمش عن الامم ناس عباد اصنام ناس بتوع جهنم ناس نجسين ما حدش يتقرب بيهم وصح مش غلط الكلام صح يسوع لما رجع رجع لفين للناصره والناصره دي تبع ايه الجليل وما قدرش يقيم في الناصرة يقول لك لم يقدر أن يصنع آية واحدة لأنهم لم يكونوا إيه يؤمنوا به راح فين يا رب راح للجليل سيب كلمة الجليل وحط تحتيها كلمة الجهل رايح للجهال منه جهل كل بعد عن ربنا جهل قال الجاهل في قلبه ليس الله اللي بيسعى للذات ويركن ربنا على الرب ده جاهل ده جاهل والجاهل يعني ما بيفهمش وما بيفكرش علشان كده يقول سليمان انسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد انسان في كرامه ولا يفهم يشبه البهائم التي تباد اراد يسوع ان يخرج الى الجليل فوجد في لب جميله جدا هندراوت يقول لسمعان وجدنا المسيا ويسوع وجد في لب كلمة في لب معناها فيلو يعني محب فيلو يعني محب في لبس يعني محب للخير انسان بيحب الخير وجد في لب فقال له اتبعني بيشاور ربنا على اللي عايزه وجد في لبس فقال له اتبعني اسم في لبس فيه معناه ليه الخيل في الوقت ده كان رمز للحرب رجل الحرب فلان ده يقول لك فلان ده خيال درجة واحد واللي يركب الخيل ده ايه المحارب لان الخيل دلوقتي بيرمزوا له بالدبابة حتى لغاية دلوقتي في كل اسلحة العالم سلاح الدبابات يسموه سلاح الخيالة وال- والبدج بتاعه حصان وده الح- السلاح الاساسي في الحرب الدبابات او الخيول عشان كده يقول لك الرب لا يسر بساقي ايه الرجل ولا بقوة الفرس ولكن الرب يسر بايه بخائفين يسر الرب بخائفين وجد في لب رجل الحرب فقال له اتبعني المسيحية تبعية بينادي يقول اتبعني ويقول الكتاب وكان في لب من بيت صيدا مدينة اندراوس وبطرس عجيب يوحنا بيخفي ذاته بيت صيدا رغم انها مدينته لكن ما قالش من بيت صيدا المدينه اللي انا منها لا ولا حتى ذكر اسم اخوه يعقوب لكن قال لك بيت صيدا مدينه اندراوس وبطرس بيت صيدا يعني بيت الصيد ربنا يحب يدعو الصيادين صياد ليه لان الخدمة صيد والرب لما دعاهم قال لهم سوف اجعلكم صيادين للناس والصياد يرمي لك الطعم اللي انت تحبه مش اللي هو يحبه الخادم الممتاز اللي يقدم للناس اللي يحبوه هم بس في نفس الوقت تقول لي طب ما واحد بيحب الخطيه يقدم لهم خطيه لا جوه الطعم السناره والسناره لما تشبك هتشدك وتطلعك بيا بره ميه البحر خالص وتخرج من بحر العالم تعالى سوف اجعلك صياد للناس اتبعني يا فلوب جميل ان بمجرد ما قال له اتبعني يقول لك في لبس وجد نسمائيل وقال له وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصره في لبس وجد نتنائيل نتنائيل يعني ايه نتنائيل اللي هو بارسلماوس عشان تبقوا عارفين بارسلماوس الانجليين كتبوه بارسلماوس وبارسلماوس ده مش اسم الاسم الحقيقي نتنائيل ونتنائيل اللي هي في اللغة اليونانية ثيودورس اللي هي بتقولوها بالبلدي تواضروس القديس تواضروس المصري ثيو يعني الله يعني عطية الله نتنائيل في العبري تساوي في الارامي متى لان كلمة متى معناها برضو ايه عصية الله فكلمة نتنائيل معناها عصية الله لكن كلمة بارسلماوس يعني معناها ابن الحارس ودي الوظيفة المفسرين قالوا ان نتنائيل كان ابوه حارس بالصيدة كلمة حارس يعني ايه طبعا الوظائف بتاعت العهد القديم اتغيرت دلوقتي يعني وظيفة العشار تساوي ايه دلوقتي مأمور الضرائب العشار يعني اللي بيجمع الضرائب مأمور الضرائب رئيس عشرين يعني رئيس مأمورية ده رئيس عشرين طيب كلمة حارس تساوي ايه دلوقتي عمدة العمدة بتاع البلد فناس نقيب ده ابن العمدة بتاع البلد ابن الحارس بتاع البلد عشان كده لما يقولك بارسلماوس يعني ابن الحارس لان كان واخد الشهرة ده ابن الحارس وده معنى معنى كناية لان ما دام مشهور بابوه فبيقولك ابن فلان ذات المنطقة يقول لك ده ابن العمدة ده ابن ال- الناظر بتاع المدرسة ده ابن كذا فدايما اللي بيبقى مشهور بياخد ابنه الصفة بتاعت لقب الأب وناس لاقيه أبا عن جد مش من بيت صيدة ده من بيت لحم من أحسن حتة في إسرائيل من أورشليم ابوه لما اتنقل في الوظيفه وبقى تعين حارس على على بيت صيدا فبالتالي اتنقل مع ابوه هناك كان صديق لفيلبس كان صاحب لفيلبس فيلبس لما يسوع وجدوه اول ما شاف نتنائيل قال له وجدنا الله هو يسوع اللي وجدك ولا انت اللي وجدته ده السؤال الآية 43 يقول لك وجد فيلبس وفيلبس يقول وجدنا أصل الحكاية أخذ وعطا الحب مبدل تاخد وتدي حينما وجد يسوع فيلبس وجد فيلبس يسوع وجد الحياة وبعدين فيلبس من الآيات البسيطة تبين على شخصيته العظيمة ما قالوش وجدت لأن كلمة وجدت فيها نوع من الأنانية وجدنا والمسيحية تعلمنا جميعا ان نتكلم بلغة ايه الجمع بتقف في بيتك لوحدك ما معكش حد قافل الباب على نفسك وتقول يا ابانا مش يا ابي يا ابانا الذي في السماوات الله ده بيقولوا يا ابانا مجموعه مع بعض ما طبعا انا عضو في الجسد الواحد لان انا في الوقت ده وانا بقول يا ابانا في واحد بيصلي معايا يقول يا ابانا وواحد بيصلي معايا يبقى ابانا يبقى كل المؤمنين في كل اقصاء المسكونه بيرفعوا صوت واحد للسماء بيقول يا ابانا لان الروح اللي بيشتغل في الافراد هو روح ايه؟ روح واحد. روح واحد. وجدنا وجدنا الذي كتب عنه موسى انسان مش دارس الله ده كل اللي قاله لك يسوع قال لك اتبعني يعرفك ان ده اللي كتب عنه موسى لان انا حافظ النبوات ودارس العهد القديم كويس ولما بصيت له بعين الايمان لقيت كل النبوات تنطبق على هذا الرجل عشان كده كان ليه حق الرب يسوع لما قال لليهود فتشوا الكتب التي تظن ان لكم فيها حياة وهي تشهد ايه تشهد ليا وهي تشهد ليا الشهادة بتاعتها كلها ليا وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف ده ده ده تحقيق ايه تحقيق نبوي وتحقيق دراسي ده جابوا ابا عن جد ده يسوع ابن يوسف ومكانه فين الذي من الناصرة اول ما وصل لكلمة الناصرة نتنائيل ما احتملش قالوا لو سمحت اسكت بقى ليه أمن الناصرة يخرج شيء صالح انا مش هناقش ودي مش عايز اقول لك يا فيلبس يا حبيبي يا صاحبي انك انت بتقول يسوع اللي كتب عنه كلامك متناقض يا فيلبس
طب موسى لما جه يكتب عن يسوع كتب انه هيتولد في الناصره ده قال هيطلع من بيتنا من بلدنا بقى هو انت عشان انت من الجليل عايز تنسب للجليل انا مش هنكسب في الموضوع ده انا عايزك بس ترجع لعقلك وقول لي في حاجه طلعت كويسه لغايه النهارده من الناصره ده كل يوم نسمع بلاوي جاي تقول لي من الناصره
كلامنا اسماعيل عنده حق لان النبوات لما اتكلمت عن يسوع قالت انه هيجي من صف يهود وهيجي من ناس داوود وهيجي في بيت مين؟ في بيت لحم يسوع بيت لحم دي فين؟ اورشليم بيت لحم اليهوديه جنب اورشليم على طول جاي تقول لي من الناصره جاي تقول لي من المكان ده مش ممكن من الناصره يمكن ان يخرج شيء صالح طب ليه الرب يسوع لما رجع سكن في الناصرة؟ يقول لك لكي يدعى ناصريا. طب ويعني ايه ناصريا؟ يعني ينزل للمستوى اللي هيطلع به لفوق. ينزل لمستوانا. اصل لما يجي لنا من مستوى عالي هنبص له انه درجة اعلى مننا. لا ده جه لمستوى اقل من الانسان. أقل من الإنسان عشان كده وقفوا لإسماعيل قال له لو سمحت قولها لي بالعقل قال له أنا عارف عندك حق يا إسماعيل إن الناصرة ما فيهاش حاجة كويسة بس تعالى وانظر تعالى بص أنا مش هعرف أرد عليك أسئلتك ما يتردش عليك أحبائي في أمور كثيرة ما تتخذش بالكلام لكن تتخذ بالتجربة من ضمن الأمور قبول المسيح أما الذين قبلوه تقبل مش كلام أصل ده غذاء المسيح ده حياة والحياة تختزي عليها ألف مرة على نفسه أنا الخبز الحي النازل من السماء تصور كده رجل كده يرجع على البيت هيموت من الجوع مراته تجيب له بقى كتاب في كل انواع الاطعمه وتقول له خد اقرا اللي انت عايزه اي طعام يعجبك اقرا واقرا شوف طريقه التكوين طريقه العمل وده كذا وكذا وكذا طب وانا اعمل ايه؟ انا عايز اكل الموضوع موضوع تمليل الفكري بان الاكله دي تتكون من كذا وكذا اقري لي من هنا للصبح مش هتشبعني اللي يشبعني ان انا اختفي مش ان انا ادرس اللي يشبعني ان انا ادخل في خلوه مع المسيح ناس كتيرة بتسمع عفاف كتيرة لكن ما بتجربش خلوة مع الرب ما بتجربش قاعدة عند أقدام المسيح أرجوكم جربوها مرة مرة واحدة بس اقعد عند أقدامه قول له الناس اللي تبعد بيك شبعني زيهم أنا لسه ما دقتكش دلوقتي أنا جاي أنظر جاي أجرب عقل مش مقتنع العقل بيختلف وياخد ويدي ما فيش نوع من السبع عشان كده بيقول له تعالى وانظر انا ما اقدرش فلوبس يقول له انا ما اقدرش اجاوب على اسئلتك لكن انا واثق انك لو دخلت في الدايره بتاعته انت اللي هتحكم تحكم انا هروح معاك عشان خاطرك عشان ما ازعلكش لانك انت صاحبي ومحبش اكثر من خاطرك لكن بصراحة أنا رايح معاك وأنا مقتنع مية المية إن كلامك غلط في غلط ماشي يسوع وجد في لب ورأى نسنائيل رأى نسنائيل من أول آية 47 دي تقدر تعمل بينها في البيت بينك وبين نفسك مقارنة مع صراع يعقوب مع الله اصحاح 32 في سفر التكوين صراع يعقوب مع الله رأى يسوع رأى نتنائيل ما قالش وجده لان فيلبس وجده لانه قلبه كان مستعد ان يقبل المسيح لكن نتنائيل جاي وقلبه ايه مقفول في ناس موجودة دلوقتي هنا الرب وجدها وفي ناس موجودة دلوقتي الرب شايفها لكن لسه ما وجدهاش شايفها وجها لوجه تقول امتى الرب يجدني يشوفك لما يبقى قصادك ويجدك لما يدخل جوه قلبك لما يستلم حياتك من جوه لما يمسكك بالكامل عشان كده اول ما وجدوه دخله قال له ايه هو ذا اسرائيلي لا غش فيه البعض يسأل ايه معنى كلمة اسرائيلي لا غش فيه طب وايه يعني انا لو رحت اسيوط ولا رحت المنيا ولا رحت اسكندريه وقابلني واحد وقلت له انت مصري لا غش فيك هيقول لي طب وجبت ايه من عندك ما اي واحد هتشوفه في مصر تقول له ايه مصر طب ما احنا في اسرائيل ايه كلمة هو ذا اسرائيلي لا غش فيه لا دي ليها معنى من ساعة ما داوود بقى ملك لإسرائيل وكل الأسباط اعتبرت ان صدق يهوذا هو الأساس صدق يهوذا هو الأساس لما حصل السبي السبو أشور ملك أشور اللي هو نبوخذ نصر سبق العشر ايه أسباط وبعد كده جه سبق ايه السبطين سبط بنيامين وسبط ايه يهوذا وبعدين عصت اسرائيل وبعدين لما جاء في الرجوع اللي رجع ضد مين يهود وناس كتيره من الاسباط رجعت معاهم بس ما كانتش تعرف ايه التمثال بتاعها فاعتبروا كل اللي رجعوا ضد مين ضد يهوذا لكن هل كلهم ضد يهوذا لا عشان كده لغايه النهارده احنا بنسميهم اليهود كلمه اليهود جت من يهوذا او يهوذا كلمه اليهود يعني ضد يهوذا مش كلهم يهود يعني مش كلهم من يهوذا في من راؤوبين وفي من سمعون وفي من لاوي وفي من كل واحد فكان دايما كلهم يهود لكن الاساسي اللي هو من صدق ايه يهوذا فكلمه اسرائيلي لا لبست فيه يعني معناها الجدع ده من صدق يهوذا علشان كده نتنائيل قال له ازاي عرفت انا فعلا خلوا بالك بتوع صف يهوذا ما يحبوش يسكنوا في الاماكن الوحشه يسكن يا في اورشليم يا في بيت لحم يا في اليهوديه لكن في جليل الامم ما فيش حد من صف يهوذا يسكن في جليل الامم ايه اللي جاب الجدع ده هنا شغل ابوه بس لان وظيفة ابوه انه حارس المدينة وبصفته تابع لابوه فعايش في البلد لما بصوا قال له هو ذا اسرائيلي لا غش فيه يعني معناها انت من صفت يهوذا ابا عن جد فقال له نسنئيل من اين تعرفني الكلمة العربي من أين تعرفني لكن النص اليوناني من أي مصدر استقيت هذه المعرفة جبت المعلومات دي من فين ده أنا أول مرة أشوفك جايب المعلومات دي من فين جايبها من فين جايبها من فوق خالص انت بيتصور لك ان انا يعني في ناس تعرفك جت قالت لي او اصحاب ليك واصدقاء انت بتدور في الخط الافقي انا اتنقلت لا ده انا جاي لك في الخط الراسي من فوق من اين تعرفني اجاب يسوع وقال له قبل ان دعاك في لبي وانت تحت الدين رايتك ياه جاب له اصله بما ان نتنائيل من صف يهوذا ومن نسل داوود وهو من سن المسيح فلما اتولد اتولد في بيت لحم لما اصدر هيرودس قرار بقتل اطفال بيت لحم امه وابوه كطفل صغير حطوه في سلة او في سبت وربطوه في شجرة في الجنينة شجرة تين وخبوه وسط الورق خبوه وسط الورق
وبعدين دخلوا الحراس يدوروا مفيش خرجوا بعد ما انتهت المشكلة الأب والأم نزلوه حكوا له القصة دي بس القصة دي فيها عمره لغاية كبر وبرضه فيها عمره لأن طبعا اللي بيورث هيرودس أولاد مين؟ أولاد هيرودس لو واحد منهم عرف إن الجدع ده اتولد من مذبحة بيت لحم ما هو ممكن يكون هو المسيح اقتلوه فده موضوع فيه عمره
آه يبقى عرفنا دلوقتي نقطة معينة عرفنا يا أحبائي إن لما قالوا من أين تعرفني افتكر إن فيلبس
حكاله عنه وقال له أنا رايح أجيب لك نسنائيل عشان كده أول ما شافه قال له أنت فيلبس أو قال له أنت إسرائيلي لبست فيك تلاقي قال له إن في واحد زميل قال له لا ده قبل ما يدعوك فيلبس أنا هقول لك على حاجة ما يعرفهاش فيلبس
وأنت تحت السينا رأيتك صراع إسرائيلي صارع يعقوب في الليل ولكن صارع نتنائيل بالنهار صارع يعقوب إنسان وصارع نتنائيل ابن الإنسان صارع يعقوب مع الله وصارع نتنائيل مع ابن الله صراع كامل صراع كامل وأنت تحت السينة ده سؤال بيوجهه ليك وليكي ربنا النهارده بيقول لك وأنت تحت السينة رأيتك في فترة تجسد الرب يسوع كلها لم يلعن إلا شجرة التين لم يلعن المسيح جاي عشان ايه يخلص لما قالوا له ولع في المدينة واللي فيها لما قالوا له ولع في المدينة واللي فيها قال لهم ابن الانسان لم يأتي ليهلك بل ليخلص ولكنه لا عن شجرة التين وقلت قبل كده شجرة التين هي اللي اتغطى منها آدم وحواء لما تعروا غطت آدم وحواء ولما المسيح جه يتصلب رأى شجرة التين مورقة يعني بتقول له أنا مستعدة أغطيك فلعن التغطية الذاتية وبيقول لنا على آخر الأيام متى رأيتم شجرة التين قد إيه أوراقت اعرفوا إن الوقت قريب إيه هي شجرة التين اللي أوراقت اللي هو العالم استوى العالم دلوقتي ورع قوي قوي قدر يغطي نفسه بنفسه التكنولوجيا خلت العالم بغير احتياج لله ممكن يحول الحر الشتاء والشتاء الحر وممكن يعمل كل حاجة ممكن يحتفظ بالأكل سنين ممكن يتصلوا ببعض في في ثواني ودقايق ممكن الانسان يجد كل و... هو الانسان بيسعى للتكنولوجيا ليه؟ عايز يحول السماء في الارض. عايز يجد راحته في الارض هو بيقول تعالوا يا جميع اللي في الارض يا متعبين الراحه عندي انا مش عندكم انتوا. وديكم بتشوف الراحه اللي بيسعوا ليها بتوصل لتعب اكتر. عاملين زي واحد يسدها من هنا تفتح من هنا، يسدها من هنا تفتح من هنا.
وأكم من أمراض جاءت بسبب شجرة التين
شجرة التين اللي فيها عمرك أنا لازم أفضح عمرك أفضح لك خبر في ضياعك بس أضيع حينما تجد نفسك قد ضعت فالرب يكون قد وجدك من أضاع نفسه من أجلي يجدها يلاقيها وأنت تحت السينا رأيتك وانت تحت شجرة اللعنة كانت عيني عليك وانت بتكذب كانت عيني عليك وانت بتزني كانت عيني عليك وانت بتسرق كانت عيني عليك ولو عيني اتحولت من عليك كانت الشياطين دلعتك لكنك ابني عيني عليك في كل شرورك تعمل ايه
وانت بتعاندني عيني عليك عيني عليكم من اول السنة الى اخرها
وانت مربوط في شجرة اللعنة وانت رابط نفسك بالعالم
تيجي تقول له اشكر يا رب يا رب ان انا اتعرفت عليك في اخر ايامي وبدات اشبع بيك ومبسوط انك انت واقف معايا يقول لك وانا كنت واقف معاك من دلوقتي ده انا واقف معاك من يوم ما اتولدت ده انا شايفك وانت تحت السينه اوعى تفتكر ان السينه هي اللي انقذتك وانت طفل بالعكس لو العساكر بيدوروا في الجنينة لو حتة ناموسة ولا هموشة صغيرة قرصت في رجلك هتعيط تصرخ هيشوفوك ويجيبوك.
أنا اللي نزلت عليك الثبات ونزلت عليك السكات وخليتك نعس وما تعملش حركة علشان محدش يحس بيك عشان أنقذك من سيف رودس مش شجرة التين اللي أنقذتك أبدا اوعى تفتكر ان الامور بتاعتك والممتلكات بتاعتك وكل اللي معاك اللي انقذك لولا كان معانا القرشين الفلانيين كنا ضعنا ولولا كان معانا كنا رحنا في داهيه ابدا انا انا اللي عيني عليك انا اللي شايفك انا اللي بدبر لك امورك انا اللي حركه حياتك في ايدي كل كل كيانك في ايدي وانت تحت شجره التينه رايتك كيفك فتح قلبه بل استطيع ان اقول فتح قلب نثنائيل قبل قلب فيلبس وبطرس ويوحنا واندراوس وجميع الرسل ليه لانه اعلن ايمانه
قال له يا معلم اول صفه قال له يا معلم وما دام قال له يا معلم يبقى انا تلميذك اصل طالما اعترفت بان ده معلم يبقى اعترف بنفسي ان انا ايه؟ ان انا تلميذ يا معلم انت ابن الله
ايه ده؟ ايه ده؟ ابن الله؟ اه طبعا
دي معلومات بقى من فوق خالص دي معلومات ما حدش يعرفها ابويا وامي اللي ماتوا وانا بس وربنا وانا ما قلتهاش لحد يبقى اذا انت ربنا انت الله انت ابن الله انت قلت عني ايه
قلت عني ان انا اسرائيلي ايوه انا اسرائيلي وانت ملك اسرائيل انت الملك بتاعي انت اللي امتلكت حياتي دلوقتي انت اللي حياتي كلها بقت ملكك انا تلميذك لانك معلم انا عبدك لانك ابن الله انا ملكية من ملكياتك لانك ملك اسرائيل
انا كل ليك انا كل ليك يا رب ياه اتغيرت للدرجة دي يا نسمائيل درجة ربنا علق عليك
هل آمنت لأني قلت لك إني رأيتك تحت التينة يا حبيبي الحتة اللي أعلنتها لك دي حاجة بسيطة حاجة بسيطة بسيطة بس كانت غايبة عني وغايبة عن نظر ناس كتيرة تقول له تعالى الكنيسة يقول لك مكتوب مكتوب منين؟ إيه؟ ما الله شايف كل خطاياك اللي انت عملتها انت تفتكر انه ما شافهاش؟ تفتكر لما بعت متكلم دلوقتي وانت قاعد بيكلمك مش عارف كل اللي انت عملته؟ ربنا يسوع راعي الكرام أنا يسوع راعي الكرام هو يفتكر بكده انه هيعطلنا فهنا قالوا ربنا الكلمة اللي قلتها لك دي دي حاجة بسيطة حاجة بسيطة قوي سوف ترى أعظم من هذا هتشوف أعظم من كده أنا صرعت معاك وخليتك إسرائيلي زي ما صرعت مع يعقوب وأصبح اسمه بعد الصراع إيه؟ إسرائيل برضه هديلك اللي اداله يعقوب يعقوب شاف رؤية شاف سلم بس الرؤية اللي شافها يعقوب بتاعت السلم كانت في بداية إيه؟ الرحلة بتاعت الغربة والصراع مع الله كانت في في نهاية الرحلة لكن هنا بالنسبة لإسماعيل العكس الصراع في البداية والسلم في ايه؟ في النهاية سوف ترى أعظم من هذا ايه هو؟ الحق الحق أقول لكم مش ليك لكم انتقل من نتنائيل مع ان بيكلم واحد كان المفروض يقول له الحق الحق ايه؟ اقول لك الحق الحق وما دام يقول الحق الحق يبقى بيعلن ايه؟ عقيده الحق الحق اقول لكم من الان من دلوقتي ترون السماء مفتوحه وملائكه الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. اول مره يذكر عنها ابن الانسان نكمل الايه دي في المره الجايه اتفضل نصلي من ذا يفصلنا عنا مسيح أشداد أم ضيق آمين أم جوع صار أم سيل كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل نهار لن تفصلنا أشداد أم ضيق لم نكن نعرف انك تنظر الينا ونحن نربط انفسنا بشجره الدين لم نكن نعلم ان عينك علينا ونحن نكسر وصيتك فعلنا الخطية في وجودك وشوهنا بصورتك في حياتنا خذنا الأعضاء المقدسة وجعلناها أعضاء جميعا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين من إنجيل معلمنا يوحنا الإصحاح الثاني من آية 12 بركاته فلتكن معنا آمين وبعد هذا انحدر الى كفر نحوم هو وامه واخوته وتلاميذه واقاموا هناك اياما ليست كثيره ولما كان فتح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والطيارب جلوسا فسمع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل الغنم والبقر وكب دراهم الطيارسة وقلب موائدهم وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من هنا لا تجعلوا بيت أبي بيت تجارتي فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرة بيتك اكلتني فاجاب اليهود وقالوا له اية آية ترينا حتى نفعل هذا اجاب يسوع وقال لهم انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه فقال اليهود في ستة واربعين سنة بني هذا الهيكل أفأنت في ثلاثة أيام تقيمه أما هو فكان يقول عن هيكل جسده والصبح لإلهنا دائما أبديا آمين في المرة الماضية يا أحبائي تكلمنا ما بين فيلبس ونسنائيل وختمنا بالآية اللي بتقول من الآن ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان طبعا يمكن البعض يسألني ليه انت ابتديت من آية 12 الإصحاح الثالث لأني أنا كنت اتكلمت قبل كده عن معجزات إنجيل يوحنا وأول معجزة هي معجزة عرض قانا الجليل والعظات دي موجودة عندنا في الكنيسة اللي ما سمحهاش ممكن يستعيرها ويسمعها بس علشان ما نكررش الكلام مرة تانية ونخلص انجيل يوحنا قبل مجيء المسيح فطبعا هنلاقي ان ختام الاصحاح الاول هي اشارة لبداية الاصحاح الثاني من الان ترون السماء مفتوحه نتنائيل استغرب على الرب يسوع لان شاف عينه مفتوحة عليه عين مفتوحة عين تخترق اثار الظلام عين شافته هو طفل معلق في الشجرة شافته هو مربوط بالتينة لما قال له وانت تحت التينة رأيتك شاف العين المفتوحة دي قال له بس كده ده انت من النهاردة هتشوف السماء نفسها مفتوحة السماء انفتحت اه السماء تنفتح ازاي والجنة نفسها اتقفلت في وشنا الجنة الارضية اتقفلت بسبب ادم الاول والسماء انفتحت بسبب ادم الثاني مجد مجد عظيم السماء مفتوحة والملائكة بتاعت الله الملائكة ده احنا كنا بنسمع الملائكة نترعب ليه حبيبي بتترعب ليه؟ لأن اللي قفلوا السا... اللي قفلوا الجنة ملائكة في نوع من الملائكة اسمه الكيروبيين وقف ومسك سيف نار متقلب ومنعنا يبقى الله قفل اصدر الامر واللي نفذ الامر مين الملائكة الملائكة اللي نفذت الامر هي اللي هتصعد وتنزل طالعة نازلة طالعة نازلة طب يا ترى لما تشوف واحد كده رايح جاي رايح جاي رايح جاي لو ما كانش بدون سبب يبقى مجنون صح ولا لا مجنون بقى معقول واحد كده تبص تلاقي رايح جاي لا ده في سبب معين الملائكه طالعه نازله ايه طالعه نازله تعمل ايه ايه يا ترى اللي بتعمله فوق وايه اللي بتعمله تحت يا ترى بتاخد حاجه من تحت تطلعها فوق ولا بتجيب حاجه من فوق تنزلها تحت هي بتعمل العمليتين من ساعة ما سقط آدم وحصل خصام بين الله وبين الإنسان أصبح في فاصل لدرجة إن حتى يعقوب أبو الآباء ساب السلم لكن ما قدرش إيه يطلع ساب سلم ساب سلم يقول راسه في السماء وآخره في الأرض والملائكه طالعه نازله على السلم ده لكن هو ايه ما قدرش طب اتحرك يا يعقوب اطلع على السلم ده جري اروح فين وانا اقدر المس السلم ده اتكهرب اتحرك يصعقني قبل صلب المسيح لكن بعد صلب المسيح يسوع يوحنا الحبيب يقول رأيت بابا مفتوح في السماء وصوت يقول لي ايه اصعد من غير سلم اصعد طب اطلع ازاي اللي يخلي ابويا يعقوب شاف السلم وما قدرش يطلع وانا اطلع من غير سلم السلم هو المسيح والمسيح جواك عشان كده يقول لك للوقت صرت فين في الروح للوقت صرت في الروح الروح امتلكني وفي لحظة كنت فوق رأيت عرش وعلى العرش ايه جالس طلع فوق طلع ايوه طلع فوق ترون السماء مفتوحة والملائكة بتاعت السماء طالعة نازلة على ابن الانسان بس مش طالعة نازلة على الارض على شخص واحد بس تاخد وتطلع وتجيب وتنزل ايه اللي فوق وايه اللي تحت اللي فوق مجد واللي تحت سلام تنزل تحت سلام تطلع فوق مجد ما دي الملائكه شافته قبل كده وقالت المجد لله فوق وعلى الارض سلام اول السلم من فوق مجد واخر السلم من تحت سلام والسلم كله مقدم للانسان يا فرحة الانسان وفي الناس المسرة يا فرحة الانسان اللي يقبل هذا السلم يا فرحة الانسان اللي يقبل السلم ده اللي يبتدي بالسلام من تحت ويطلع فوق ينتهي للمجد يبتدي بالسلام لان المسيح هو بدأت رسالته بالسلام وانتهت على الارض بالسلام يعني لما اتولد قالوا على الارض السلام وقبل ما يصعد للسماء التركة الوحيدة اللي تركها للبشرية حينما قال لنا سلاما اترك لكم سلامي انا اعطيكم سلام سلام سلام هنا تعرفون سلام هنا مفيش مجد عشان نبقى صرح اقصد مفيش مجد ارضي لكن ممكن مجد يستعلم في داخلنا بس برضه بالايمان لكن مفيش مجد خلينا صرح سوف تاتي الساعه يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمه لله ستكونوا مبغضين من الجميع لاجل اسمي من الجميع بنقاط كثيرة ينبغي أن تدخلوا ادخلوا من الباب الضيق وامشوا في الطريق الكرب لكن في سلام رغم الضيق رغم الأتعاب رغم المشاكل رغم الهموم لكن في في الأرض سلام السلم باين من بدايته سلام حينما يتغير الإنسان حينما يسلم القلب بالكامل لله لله يشعر بسلام يا مناس فينا مليونيرات ومش عارفه تنام ويا مناس فينا مكاسبها كتيره وظروفها حلوه وكل اللي تمد ايدها فيه ينجح لكن برضه مش عارفه تنام عايشه في قلق عايشه في اضطراب عايشه في ضيق يا سلام يا حبيبي لما تتمتع بسلام المسيح لجنسي كيف اتمتع بسلام المسيح انك تتولد ثانية علشان كده بدأ الاصحاح الثالث بكلمة في اليوم الثالث كان عيد عيد يعني ايه يعني فرح يعني مسرة وكان في عرس عرس خان الجليل باختصار طبعا مش هقدر اتكلم عنه كله لانه ده موضوع واخد ساعة وشوية عرس قانا الجليل ده رمز للمعمودية لانه بيقول كانت هناك ايه ستة اجران كلمة جرن يعني بطن او رحم جرن المعمودية يعني بطن المعمودية جرن الهون يعني بطن الهون جرن المرأة يعني رحم المرأة او بطنها كانت هناك ستة اجران ورقم ستة إشارة للخليقة اللي اتخلق الإنسان في اليوم هو الثالث يعني الولادة الأولى البطن الأول البطن الاول الخمره خلصت منه الخمره يعني الفرح ضاع منها علشان كده عايزين ولاده تانية فالرب يسوع قال املأوا الاجران الى ايه الى فوق حلوه املأوها الى فوق يعني خلوا الولاده تيجي من فوق من الماء والروح وهنشوف المعموديه على حقيقتها لما ندخل للاصحاح الثالث مع نقدموس صنع المعجزه معجزة الولادة الثانية وابتدى بقى يوري الولادة الثانية دي ايه بالضبط ايه فتبدأ الآية 12 المكتوبة قدام حضرتك وبعد هذا بعد ايه بعد معجزة عرس قانا الجليل بعد الإشارة الرمزية لسر المعمودية بعد هذا انحدر ايه ده ده الكتاب لما بيقول كلمة مش الكتاب المقدس يقصد ان يحط لغة بليغة لان كتابنا المقدس ما بيسعاش للبلاغة ولا الفلسفة ده كتاب خلاصي كل كلمة لها معناها ما يحطش كلام علشان يجمل وينمق ويزين ويرتب ويصف لا دي مش عندنا بعد هذا انحدر انحدر انحدار الى فين الى كفر نحوم عجب عجب ان قبل المعمودية او قبل سر قبل العرس خان الجليل يقول الملائكة نازلة وطالعة ويجي في الآخر يقول لك وبعد ذلك انحدر إلى فين؟ إلى كفر نحوم مين هي كفر نحوم؟ مش عارف مين هي كفر نحوم الكبرياء الخطية اللي خلت رئيس الملائكة رئيس شياطين كفر رحو نحوم رمز الكبرياء والتعالي لدرجة ان الرب يسوع قال لها وانت يا كفر نحوم المرتفعة الى السماء ستهبطين الى الهاوية مرتفعة حتى مناخيرها في السماء هتنزلي انحدر يسوع لكفر نحوم لو الكتاب يقول لك ايه هو وامه واخواته وتلاميذه للنوعيات كلها النوعيات كلها امه ايوه امه امه انحدرت انحدرت واخواته بالجسد اخواته بالجسد يعني اولاد خالته قرايبه لان دايما القرايب يسموهم اخوات لدرجة ان ابراهيم يقول عن لوط اخي في الكتاب المقدس يقول اخي وهو ما يبقاش اخوه يبقى ايه ابن اخوه ويقول عن اليهود بولس الرسول ليتني كنت محروم من المسيح من اجل ايه اخوتي احبائي انسبائي حسب ايه حسب الجسد فدايما اولاد الخالة واولاد العمة واولاد الخال واولاد العم يسموهم ايه اخوات وعلى فكرة موجودة دي في الصعيد لغاية دلوقتي العم يسموه اب العم في الصعيد يقول لك ما يقولش عم فلان يقول لك ابوي فلان العمام كلهم يبقوا اباء ابويا فلان العم على طول اب فهنا بيقول لك انحدر مع مين؟ امه اخواته تلاميذه انحدروا الكفر نحوم تقول لي العذراء انحدرت والاخوه انحدروا والتلاميذ انحدروا يعني الجميع زاغوا وفسدوا واعوزهم مجد الله ايه معنى كلمه يسوع انحدر يعني نزل ما عشان يطلعك لازم ينزل اخذ جسد شبه الخطية لكن هو بلا ايه بلا خطية هو في ذاته لم يخطئ لكن خد جسدنا الخاطئ خد جسدنا الخاص يعني ما اخدش جسد من نوعية جديدة لا هو هو الجسد والدليل على ذلك ان كانت بتحصل لجسد المسيح نفس التصرفات اللي بتحصل لنا يعني يقول لك جاع عطش تعب نام اضطرب بالروح بكى فرح دي كلها صفات ايه جسد الضعف بتاعنا جسد الضعف بتاعنا الاضطراب خد اللي لينا كله انحدر الى كفر نحوم نزل وبعدين يقول لك ايه واقاموا هناك هناك اياما ليست كثيرة يعني نزل لعالمنا كفر نحوم دي رمز للارض بتاعتنا نزل لعالمنا هو امه اللي هي كنيسته رمز لكنيسته اخواته اللي هم رمز الدم اللي بيجري في عروقهم تلاميذه رمز للي تتلمذوا على ايديه الكنيسة تعتبر ام صح واعباء الكنيسة يعتبروا ايه اخوات وتلاميذ انت اخ للمسيح اه ايه اللي بيربط الاخوات ببعض الدم ونشكر ربنا دمه بيجري في عروقك وبيجري في عروقك وبيجري في عروق كل واحد فينا والإقامة بتاعتنا في الأرض دي الكنيسة المتغربة مش هتكون كتيرة مش يعني إن حدا نزل لضعفنا وفضل تحت مش قادر يطلع لا ده نزل عشان ياخد بإيدنا وإيه ويطلع يطلع حط الحتة دي روح القدس حط الحتة دي بطريقة عجيبة جدا حطها بين عرس خان الجليل وبين لما يروح الهيكل خلص عرس خان الجليل انحدر لكفر نحوم قعد ايام مش قليلة طلع للهيكل طلع علشان ينفذ ينفذ الخلاص عشان كده يقول لك اياما ليست كثيرة وكان فصح اليهود قريبا عيد الفصح على فكرة المسيح يسوع صعد اورشليم في الكتاب المقدس في عيد الفصح ثلاث مرات يعني من اول سن الثلاثين في الفصح الاول والثاني والثالث الاول والثاني والثالث الفصح اللي بيتكلم عليه ده الثالث الفتح الثالث عشان كده يقول لك ايه واقاموا هناك اياما ليست كثيره وكان فتح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم يا سلام امسك الحته دي وثبت فيها امسك الحته دي وثبت فيها هو انحدر الى كفر نحوم وصعد الى ايه اورشليم والملائكة بتطلع وتنزل على ابن الانسان السماء مفتوحة وابن الانسان في الارض فاذا كان ابن الانسان انحدر لكفر نحوم فعندها استعداد الملائكة انها تنزل على المسيح حتى لو كان فين في كفر نحوم اي حتة يتواجد فيها المسيح يسوع ممكن الملائكة تنزل لها طب ما دي تفرحني دي ما تخلينيش انا ادور على الامكانيات بتاعتي امكانياتك ايه واستحقاقك انت ايه ومين فينا يقدر يقول انا استحق كاذب الانسان فينا اللي يقول انا استحق كاذب الانسان اللي يقول استحق يبقى كذاب ابدا حتى وانت منور حتى وانت منور احنا كواكب كواكب والكوكب ينور من بعيد لكن لما تروح له في حد ذاته تلاقيه ايه جسم معتم طب والنور ده انعكاس نور الشمس عليه الناس لما بتشوف واحد يقول لك يا سلام فلان ده قديس اوعى تفتكر ان ده قديس في ذاته اوعى تفتكر ان حد فينا في ذاته قديس والدليل على ذلك تهجم علينا ضعفاتنا بتجيبنا الارض اهجم علينا ضعفاتنا بتجيبنا الارض صعد الى اورشليم انحدر الى كفر نحوم قل يا رب انا ما زلت ساكن في كفر نحوم ممكن تنحدر ليا عشان خاطر امك العذراء عشان خاطر اخواتك القديسين عشان خاطر تلاميذك الاحياء المبشرين والخدام من اجل كل نفس مؤمنة ممكن تنحدر لي يا رب الى كفر نحوم وتاخدني وتطلع على اورشليم ممكن تنقلني من الضلمة للنور ممكن تشيلني من خرنوب الخنازير علشان اكل من خبز البنين ممكن ممكن تديني دي ممكن يا رب تنقلني النقلة دي كفايان يا رب انا اتحطمت من جوه حطمتني شهواتي وحطمتني خطاياي وحطمتني ذاتي ايش غضب وش نرفزه وايش افكار شريره وشهوانيه وايش ادانه وخطام وطمع وكله كله انا فعلا كفر محوم ورغم خطاياي متعالي وحاطط مناخيري في السماء ما تسمحش ان اعمل زي كفر نحوم اهبط للهاويه حبيبي كفر نحوم هتهبط للحاويه ولو ما كانتش هتهبط للهاوية ما كانش المسيح سابها وصعد الى ايه اورشليم العالم ده هيتحرق بنار اطلع مع المسيح منه اخرجوا منها يا شعبي لئلا تحترقوا بنيرانها اطلع من الدنيا دي طلعها من قلبك ما تشغلكش زيادة رغم انك انت عارف انك مش هتاخد منها حاجه لكن مسكتها بايدينك واسنانك ولو نقصت حاجه من اللي عايزها ما تنامش الليل وميراثك المكدس في المسيح ما بتسالش عنه ما فيش سؤال عنه ابدا صعد الى اورشليم ارفعنا يا رب لا ما اورشليم نفسها كمان عايزة تصليح كفر نحوم دي متكبرة متعجرفة متعالية لكن أورشليم عايزة تصليح ووجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون والذبايح جابها بالترتيب الذبيحة نمرة واحد بقر نمرة اثنين غنم نمرة ثلاثة حمام زي ما قلت في المرات اللي فاتت ان اي مجتمع من المجتمعات بينقسم لثلاث ايه اقسام طبقة الاغنياء طبقة متوسطي الدخل طبقة الكادحين يعني الفقراء اي مجتمع في العالم بيتكون من ايه من الثلاثة دول يا غني يا انسان عادي يعني محدود الدخل يا انسان ايه فقير عشان كده ربنا لكي ينالوا الخلاص طلب منهم ثلاث انواع من الذبائح الانسان الغني بيقدم ذبيحة من الابقار الانسان المتوسط الدخل بيقدم ذبيحة من الغنم الانسان الفقير بيقدم ذبيحة من الحمام او اليمام لكن في باعة في ناس بيبيعوا مين دول اللي بيبيعوا اللاويين اليهود طول عمرهم شطار بس للأسف شطارتهم شطارة أرضية مش سماوية من أجل الفلوس والذهب يكسر كل حاجة عنده هم بصراحة اسمهم ملوك الذهب في العالم لأن يبيع كل حاجة عشان خاطر يوصل إيه؟ للذهب طبعا اليهود كان غالبيتهم متشتتين بره فلما يجي واحد عشان يحج منهم في الهيكل فلازم يحضر عيد الفطر فيقول لك انا مثلا واحد يهودي ساكن في مصر واحد يهودي ساكن في سوريا واحد يهودي ساكن في اوروبا هيجيب الذبيحه معاه لا يشتري منين من اسرائيل الكهنه بقى واللويين كانوا عاملين لنفسهم حظيره للبقر والغنم والحمام ويبيعوه بثمن اغلى من ثمن السوق يعني ال- ال- الغنمة اللي تمنها 10 جنيه بره يبيعوها هم ب 15 جنيه اللي هيروح يقدم ذبيحه يقول لك طب وانا ليه اشتري من عندهم الغنم والحمام والبتاع آه، وال وال- والبقر بتاعهم كانوا يعملوا ايه يخدموه فالواحد يروح يشتري له غنمه من بره ويجي يقول للكهنه انا عايز اقدم الغنمه دي يبص على الختم ما يلاقيش الختم يطلع له فيها القطط الفطه يقول له لا دي ما تنفعش فيها العيب الفلاني روح بيعها وهتغب عشان يبيعها يبيعها برخص التراب ويشتري تانية المهم لازم لابد ان ايه ان يشتري من عنده بالظبط بالظبط عامل زي المدرس اللي يفضل يسقط في الولد لغايه ما يقولوا له اديله درس بالظبط كده تجاره نحن تجاره فالناس عرفت طبيعتهم فكانت تاخدها من قصيرها ويقول لك وليه بدل ما يقول لي ده صح ولا وحش يدخل بناقص يشتري منهم الرب يسوع عايز يقول ان الخلاص عمره ما كان مكاسب مادية الخلاص مجاني والشرط الوحيد اللي اشترطه على تلاميذه وعلى خدامه قال لهم مجانا اخذتم مجانا اعطوا واي واحد في اي خدمة ياخد مادة دي تبقى سيمونية واي واحد يفعل خدمة ويقدم فلوس للكاهن مقابل الخدمة هيدان امام الله اللي بيدفع هيدان امام الله لانه بيشتري المواهب بفلوس بيشتري المواهب بفلوس خدمة عمرها ما كانت كده واحد يقول لي طب وابونا ياكل منين يعني مش عنده اولاد وعنده بيت اه عنده اولاد وعنده بيت عايز تجامل ابونا ما تجاملوش في خدمة ما تجاملوش في خدمة اوعى تجامله مقابل خدمة اوعى يعمد لك ابنك ولا يعمل لك قنديل ولا يعمل لك حاجة وتقدم له خدمة لا عايز تقدم له خدمة قدم له خدمة في وقت ما يكونش فيه ايه خدمات لكن تاخد ده مقابل ده لا غلط غلط غلط عشان كده هنا الرب يسوع قال لان ده قدم دمه مجانا قدم دمه مجانا دي اسمها السيمونية لدرجة ان بطرس قال لسيمون الساحر لتذهب فضتك معك الى ايه الى الهلاك لان مواهب الله لا تشترى بدراهم عطايا الله لا تشترى بدراهم غلطة كبيرة اذا كانوا اهل العالم قتلهم الكبرياء فاهل الخدمة تقتلهم المادية والطمع عشان كده يقول لك وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والطيارة جلوسا من الطيارة الناس اللي قاعدين على الخزينة اللي بيقبضوا فلوس وي- ويطلعوا بند انك انت تصرف بقرة ولا غنم ولا حمام ولا كل حاجة من ده كله الطيارة موجودين وبعدين الواحد يدخل يا ياه ده دخل الهيكل بقى كام ألف ولا كام مليون هي الخدمة بتقاس بالمادة ولا بالفلوس ولا بالدخل ما أحد البابوات بتاع روما لما بنوا الكاتدرائية بتاعت روما بالذهب وقف كده وافتخر وقال لقد مضى الزمن الذي يقال فيه ليس لي فضة ولا ذهب
لان كرسي بطرس بطرس الرسول لما وقف عند باب الجميل قال للراجل ايه ليس لي فضة ولا ذهب فوقف يفتخر بيقول يعني افرح يا بطرس
انتهى العصر اللي انت كنت بتقول فيه ليس لي فضة ولا ذهب ده انا لالك كاتدرائية بالذهب
فرد عليه احدهم قال له حقا يا سيدي وقد مضى ايضا الزمن الذي يقال فيه باسم يسوع قم وامشي كتر الذهب لكن اسم يسوع ضعف قدامه لا المادة صعبة المادة طبعا سبب ضياع
المادة اله
ما تستهنش بيها
اوعى تفتكر ان انا في العظة بضيع وقت عشان اتكلم عن المادة لا انا عارف الايات كتيرة وعايز اخلص باي طريقة لكن بدق عليها لا يستطيع احد احد ان يعبد سيدين اثنين اشياء اما الله واما المال
لو آية تانية يقول لك ايه اما انه يحب الواحد ويح- و- ويبغض الاخر او لا ما قالش يبغض قال ويحتقر الاخر اسأل نفسك اذا كنت بتحب الفلوس والذهب يبقى بتحتقر الله تقدرش تعبد الهين في ان واحد ما تقدرش ما تقدرش طيب تقول لي اله اقول لك اله تقدر تقوم الساعة 3 الصبح علشان تصلي التسبحة 3 الصبح في الشتاء في البرد والدنيا بت- بت- بت- ب- ب- بت- بتبرد والجسم بيترعش لا طبعا ما اقدرش اقوم ما ربنا علمان بيا انا بردان ونايم وتحت اللحاف طب ايه رايك لو ليك عند فلان 50 جنيه وسمعت انه مسافر في الطياره بتاعه 3 الفجر وان ما لحقتوش مش هتاخدهم لا ده انا اقوم وافتح عينيا واجري عشان اخد حقي وفي الاخر ارجع واقول انا بسجد لك انت وحدك يا رب انا بعبدك انت وحدك يا رب
هذا الشعب يعبدني بشفتيه اما قلبه فمبتعد عني
قلبه بعيد
قلبه بعيد
ده انا بعد ما اروح البيت واقلع وابقى هريح والاقي ليه عند حد حاجه البس كان وانزل ده حقي
حقك المادي لكن حقك الروحي ما تسألش عنه ما تدورش عليه ده ما ظلمكش ربنا ده لو قال لك اديني وقتك كله ده من حقه ده قال لك اديني العشور عشر وقتك والتسعة عشار ليك وان اديته العشر تبقى كانك عملت له خدمه كبيره ومش كفايه ادينا رحنا رحنا الكنيسه وحضرنا وحضرنا القداس واعترفنا وتناولنا وفي الاخر هو عمل فينا مش عارف ايه
كانه رايح يقدم له خدمه لربنا لا يا احبائي صنع صوت من حبال لكن ما ضربش بيه حد ما ذكرش ان ضرب لا الفرس ايه ده طب ليه صنع صوت من حبال اصلي كون انسان يعبد المال يعني يعبد اله تاني يبقى بيخون ايه اله صح ولا لا لما تبقى امرأة تابعة لرجل وتمشي مع رجل تاني تعتبر خاينة والخاين ده اللي يضرب من ايه من الظهر من ورا علشان كده احنا خنا الله بخطايانا خنا الله بخطايانا وصنع الصوت عايز يقول لهم ان المفروض انتوا علشان طعنت الله في الظهر المفروض انتوا تتضربوا على الظهر لكن انا مش هضربكم انا اللي هتضرب مكانكم بس الصوت ده بقى علامة علامة لكن ما ضربش هو هو بس كده مسك الصوت وهوش بيها لكن ما ضربش حد فيه ما ضربش حد فبس البابا يقول له يا قويا ممسكا بالصوت في كفه والحب يدني مدمعك يعني انت ماسك بايدك الصوت بقوة لكن الحب بينزل دموع دموع بتجري من عينيك دموع بتجري من عينيك طرد الجميع من الهيكل عملية طرد عارف بالظبط زي اللي بيبقى سايق الحنطور ماسك الصوت ويطرقع لكن مفيش حاجة تلمس الحصان ده الحصان غالي عليه قوي ولا انك انت مسكت عصايه كده وجيت تضرب الحصان هيتخانق معاك تقول له طب ما انت ماسك له الصوت ده يقول لك لا ده انا اجي عند ودنه واطرقع له كده طرقعه يجري خاف يخاف ما ربنا حنين ما بيرضاش يقسو على اولاده ياما بالصوت بتاعه يطرقعنا يطرقع لك يعني ايه؟ يعني يشعرك تبقى ماشي في الشارع تبص تلاقي حجر نزل من فوق من سبع دور جنب ودنك اه دي طرقعه صوت وانت مش واخد بالك تقول يا خبر دي ثانية واحدة لو كان نزل على دماغي كنت بقيت في خبر ده كان عايز يقول لك يعني انا برضو بقول لك انك حياتك مش مضمونة ماشي وتبص تلاقي عربية مرقت من جنبك وانت مش واخد بالك لو سنة كانت كلتك عجب ناس كتيرة بيحصل لها برقعة الصوت ده برقعة الصوت حاجات كتيرة تبقى خطرة خطرة جدا كم من مرة تعرضنا لأخطار وأنقذنا منها تقول طب لما أنقذنا منها خلانا نتعرض لها ليه؟ ده صوت بيطرقع لك جنب ودنك ويقول لك اصحى ده لو جه فيك يعورك بس أنا مش قايم عليا مش قايم عليا تضيع عايز أديك فرصة إن حياتك بخار تظهر قليلا ثم إيه؟ ثم تضمحل هتنتهي طرد الناس طرد الجميع من الهيكل وايه بقى والغنم والبقر طب ليه ما قالش البقر والغنم غنم لا قدم الغنم عن البقر هو بصراحة الغنم دي الذبيحة المتوسطة كان يسموها اليهود الذبيحة ايه المتوسطة والمسيح يسوع لما جه جه كذبيحة متوسطة علشان كده قلنا ان يوحنا المعمدان قال هو ذا ايه حمل الله حمل يعني ايه يعني خروف كنعجة سيقة للذبح كخروف سيقة للذبح وكنعجة صامتة امام الذي ايه يجزاه كسح خروف وليه متوسط عشان يبقى في الوسط بين الكل بين الفقير وبين الغني وبين البشرية وبين الله لنا ايه وسيط واحد ان اخطأنا لنا ايه وسيط واحد عشان كده بدأ بالذبيحة دي الذبيحة الوسطى الجنة لان هو يكون كذبيحة ما عن نفسه ما يدفع عن نفسه ابدا ان هو كذبيحة هيبقى مثلا من البقر لكن اتكتب كذبيحة من ايه من الغنم حتى الرعاة اللي ظهر لهم الملائكة كانوا بيرعوا ايه الغنم ولد لكم مش الخروف مش في وسطيكم الخروف في بيت لحم روحوا شوفوه الرعاة بتوع بيت لحم اللي كانوا بيحرسوا الاغنام رعاة الاغنام وحتى لما اختار داوود اللي يجلس على الكرسي كان راعي ايه راعي غنم راعي غنم وابراهيم واسحاق ويعقوب وبني اسرائيل كلهم كانوا اساسا رعاة ايه اغنام علشان كده لما جم ليوسف قال لهم تركنا في حته لان الاغنام رجس عند المصريين الغنم والبقر وكب دراهم الصيارفه يعني يلا فلوس رايحه وضايعه وقال لباعة الحمام ارفعوا هذه من ها هنا طرد الغنم والبقر لكن بالنسبة للحمام قال لهم ارفعوا هذه من ها هنا يعني لا ألفها ولا عمل حاجة لكن قال لهم ارفعوا هذه ايه من ها هنا ولا تجعلوا بيت ابي للتجارة ما تجعلوش بيت ابي للتجارة ده في حتة تاني ابراهيم لما قطع العهد مع الله اصحاح 15 من سفر التكوين ربنا قال له تجيب عجلة ثلاثية وتجيب عنزة ثلاثية وتجيب كبش ثلاثي عجلة ثلاثية يعني بنت كم سنة ثلاث سنين وعنزة بنت ثلاث سنين وايه وكبش ابن ثلاث سنين وتجيب حمامة ويمامة وتشق العجلة من بطنها وتشق المعزاية من بطنها وتشق الكبش من بطنه لكن الحمام اوعى تشقه حطه كده وهنا برضو ما قالهمش ما قالهمش ما قلبش الحمام او ما ضربش الحمام قال لهم لا ارفعوا هذا منها هنا اذا لهذا السبب نتقابل به المرة القادمة ان شاء الله تفضل المصر من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اختيار أم جوع أم عري أم خطر أم سير كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار من ذا يفصلنا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطراب أم جوع أم عري أم خطر أم سعي فما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار من ذا لا عن محبة المسيح أشدة أم ضيق أم اضطراب أم جوع أم عري أم خطر أم سيل كما هو مكتوب أن الاب والابن والروح القدس اله واحد امين ندخل اليوم يا احبائي الى الغد الرابع انجيل يوحنا الاصحاح الاول من آية 43 الغد الرابع أي بعد أن جاء مجلس السنهدرين وتقابلوا مع يوحنا المعمدان الغد الأول آية 29 يوحنا لما شاف المسيح مقبل إليه وقال عنه هو ذا حمل الله الغد الثاني آية 35 لما كان يوحنا واقف هو واثنين من تلاميذه فنظر يسوع ماشيا يبقى أول يوم مجلس السنهدرين لما جاله ثاني يوم لما شاف يسوع مقبلا ثالث يوم مع تلاميذه تلميذيه رابع يوم اللي هو آية 43 يعني رابع يوم من المقابلة آه، مع مجلس السنهدرين يقول وفي الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد فيلبس فقال له اتبعني عجيبة المرة اللي فاتت يوحنا واندراوس وجدوا يسوع والمرة دي يسوع وجد في لب وجد في لب وجميلة جدا كلمة وجد لا تطلق إلا عن الضائع المرأة اللي كان ليها عشر دراهم ضاع منها درهم فضلت تكنس البيت وتدور إلى أن وجدته والراجل اللي كان عنده مئة خروف وضاع منهم واحد ولما وجدوا حملوا على منكبيه فهنا بيقول يسوع في الغد أراد خلي بالك هنا كلمة أراد يسوع لسه كنت بقول من شوية إن الله يريد أن الجميع يخلصون أراد مش قال وفي الغد خرج يسوع لا وفي الغد أراد يسوع أن يخرج وما دام عايز يخرج يبقى فيه خطة في ذهنه مش تقابل مع فيلبس عن طريق الصدفة يمكن بيتصور لك ان عن طريق الصدفة انت اتقابلت مع المسيح لا دي خطة خطة ربنا مدبرها وحقق فيها واحد يجي يقول تعرف سبب تغييري ايه شريط سمعته تبقى تعرف سبب تغييري ايه كتاب قريته سبب تغييري ايه واحد صديق انتقل هزني من جوه جابني لربنا سبب تغييري مشكلة من المشاكل دي سبب تغييري علشان كده ما تقولش ان ده سبب لا دي خطة خطة وضعها الله اراد يسوع مرة واحد مريض جاله قال له اتريد ان كنت تريد تقدر ان تطهرني يعني انا عارفك يا رب انك انت تقدر لكن اللي مش متأكد منه انك تريد ولا لا فجاي اسألك مش بقولك تقدر تشفيني لا انا عارفك تقدر لاني شفيت قبلية كتير ناس كتير قاعدة كده متأكدة ان ربنا اقام موتى فتح عميان طهر جرس شفى نازفة الدم اخرج شياطين اعطى رجل للعرج واعطى لسان للاخرس لما نيجي نسال كل اللي موجودين الله يقدر يقول لك يقدر بس مش كل الموجودين يثقوا ان الله يريد مش كل الموجودين لو كل الموجودين يثقوا كانوا راحوا له بكل حملهم واترموا عليه كانوا راحوا له واترموا عليه ومما يدل على انهم مش واثقين انهم بيسعوا بمساعي ذاتية وجهود بشرية ويلجأ الى الله بعد ان تبشر الجهود وحتى هو رايح لربنا يقول لك ايه اخر باب نطرقه يعني معناها بجرب عشان بس محدش يلومني يسوع يريد أراد يسوع أن يخرج ريحتنا يا رب الى الجليل يا سلام الآية دي بتفرحني قوي فلان خارج رايح فين رايح حتة ترفع الراس لكن يسوع رايح لحتة تطاطي الراس رايح للجليل الجليل هي الدائرة الموبوءة في إسرائيل الدائرة المرفوضة في إسرائيل تسمع عن حادثة عن سرقة عن عصابة عن حرامية تعرف ان دول منين من الجليل منطقة شعبية الجهل فيها يعم لدرجة ان بني اسرائيل اطلقوا عليه من العار بتاعه سموه جليل الامم يعني ايه جليل الامم يعني الناس الاسرائيليين ما تفرقهمش عن الامم ناس عباد اصنام ناس بتوع جهنم ناس نجسين محدش يتشرف بيهم وصح مش غلط الكلام صح يسوع لما رجع رجع لفين للناصرة والناصرة دي تبع ايه الجليل وما قدرش يقيم في الناصرة يقول لك لم يقدر ان يصنع آية واحدة لأنهم لم يكونوا إيه؟ يؤمنوا به. رايح فين يا رب؟ رايح للجليل. سيب كلمة الجليل وحط تحتيها كلمة الجهل. رايح للجهال. منه جهل. كل بعد عن ربنا جهل. قال الجاهل في قلبه ليس الله اللي بيفعل الذات ويركن ربنا على الرب ده جاهل ده جاهل والجاهل يعني ما بيفهمش وما بيفكرش علشان كده يقول سليمان انسان